نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ايها الاخوه الاحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولقاء متجدد والدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الايام سلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحقيقه الحلقه السابقه كانت حلقه طيبه لان احنا يمكن اردنا ان احنا نربط بين الصليبيين السالفين مم.
والصليبيين المعاصرين ان هم مم.
بيحملوا نفس الفكر نفس الفكر نعم في محاوله الحقد على الاسلام ونهب ثروات الاسلام واسقاط الاسلام من واقع خريطه الدنيا مم.
وكنا قد توصلنا الحقيقه الاسماء حضرتك اضفتها لينا جديده في امتحانات الاسماء الكثيره نظام الملك الطوسي نظام الملك.
واق نظام الملك الطوسي اسف واقصنقر ثم أيوة.
اتكلمنا عن قلب ارسلان ايوه ملك شاه و- ابن- وابنه ابنه لو كان ملك شاه.
فاسد ملك شاه كان في ابن فاسد الفاسد بقى توتش ابن قلب توتش أرسلان.
ابنه نعم آه ثم حضرتك في في خلاصه كده في اخر الحلقه ذكرتنا بعماد الدين زنكي بدايه عهد جديد بعد ما الدنيا هبطت شويه ان اتى مجدد صح لهذه الامه يحيي امرها فنحب نستكمل مع حضرتك كده الاعداد الذي حدث في هذه الفتره
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هو يعني بدايه عشان برضو اخواننا المشاهدين والمشاهدات ما ينزعجوش يعني هذه الاسماء الكثيره طبعا انا عارف انه من الصعب ان تحفظ من خلال البرنامج المطلوب آه، من هذا البرنامج حاجتين عشان بس برضو ايه نلم كده دماغنا يعني المطلوب الحاجه الاولانيه ان انا بفتح ابواب عشان بعد كده استكمل دراسه نعم يعني ان انا بعد ما عرفت هذه الاسماء لازم اروح ادور في المكتبه مين ملك شاه ده مين نظام الملك ده اشوف قصه حياته من قلب ارسلان يعني مش هينفعني مم.
ان انا اخد عنه معلومه اتقالت في دقيقه ودقيقتين في الحلقه وخلاص على لأنه كده ده تاريخ ده حياة.
احنا اسماءنا عندنا اسماء كبيره قوي قوي فده مش هينفع نعم فالغرض الاول من هذه الحلقات هو ان انا اتعرف على مفاتيح التغيير واروح بعد كده ادور في قصه حياتها وادرس و- واعيش مع نفسي مش بقول لك بقى اعيش ساعه وساعتين مناهج حياتي اتغير نتيجه دراسه حياه الناس دولت ده من قلب البيت هتتغير ان شاء الله البيت هيتغير والمدرسه هتتغير والشارع هيتغير والنادي هيتغير حتى امور الرياضه ليها والله مرجعيه في حياه عماد الدين زين كده علينا نعدي عليها ان شاء الله نعم يبقى ديت اول حاجه الحاجه الثانيه المهمه جدا في رؤيه هذه الحلقات ان انا اخد بالي من اسباب السقوط واسباب القيام ده هدفنا الاساسي آه.
الحقيقي فانا يعني مش مشكله لو نسيت اسم اقصنقر نعم. او ملك شاه او نعم.
نعم. قلب ارسلان او عبد الله بن ياسين افتكر عمل ايه بالظبط.
افتكر طريقته في التغيير افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر الا من نصره نعم افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر من يشاء بالطريقه التي لا يتوقعها انسان إن نسينا الأسماء فلا ننسى المنهج اه المنهج نعم. وقواعد التغيير هي دي اهم حاجه بنطلع بيها من, البرنا... من البرنامج ده يعني نعم فبنقول ان عماد الدين زنكي رحمه الله ولد يعني آه، في حلب وفي رعايه ابيه اقصنكر لكن للاسف الشديد اقصنكر قتل في يعني آه، مأساة حقيقية وعماد الدين زنكي عنده عشر سنوات فقط يعني عماد الدين زنكي اتربى يتيم ويرجع افتكر عبد الرحمن الناصر نعم سبحان الله نعم.
وافتكر بقى الشافعي ورجع والبخاري للنبي واحمد صلى بن الله عليه حنبل وسلم.
والرسول عليه السلام يعني هؤلاء اليتم خير ما اليتامى.
عطلهم عن مسيرة نعم.
الحياة أبدا نعم آه، عماد الدين زنكي آه، يعني آه، فيه مثل حي واضح لما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء عندما قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله.
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا نعم.
أقصنكر اتقى الله وقال القول السديد نعم.
فحفظ الله رعيته أو أبناءه اللي هو كان ابن وحيد اللي هو عماد الدين زنكي حفظه بعد مماته وسخر له الكثير والكثير من القادة والسياسيين والتربويين والعسكريين لتربيته نعم.
رحمه الله مع ضعفه الشديد لأنه كان لسه طفل عنده عشر سنين نعم طبعا توتش ابن قلب ارسلان هذا الحاكم الفاسد الظالم اللي قتل اقصنكر استولى على حلب فعماد بن زنكي لم يجد له مكانا في هذه البلد فانتقل من حلب الى فين؟ الى الموصل الى المكان بقى اللي شاهد التربيه بتاعت نظام الملك الطوسي وتربيه ملك شاه نعم.
والمدارس النظاميه والعلماء و و فراح اتربى في الجو ده مم.
فشرب العلم من كل يعني اطرافه وشرب القران والسنه وامتزجت بدمائه وكيانه وعظامه وكل ذره لدرجه ان هو اصبح فعلا لا يتكلم الا بما يرضي الله عز وجل نعم.
ولا يبحث الا عن رضا الله عز وجل وبدا اللي يربيه زعماء الموصل اللي كانوا اصحاب ابوه قبل كده واللي هم بيقدروا جدا اقصنكر رحمه الله نعم.
نعم. الرجل التقي الورع اللي غير ال- الاوضاع آه، في حلب رباه واحد اسمه كربوغه واحد اسمه جا كرمش واحد اسمه اقصنكر البرسوقي واحد تاني نعم.
يعني طبعا الاسماء دي كلها كل واحد ليه قصه نعم.
لكن آه، يعني وفي الاخر في واحد اسمه مودود ومودود ده والله محتاج مننا حلقتين ثلاثة أربعة لوحده نعم مودود ابن التنتكين يعني عشان بس نعقد الناس اكتر شويه مودود ابن التنتكين ده هذا مثال فعلا للقائد ال- ال- ال- المسلم حكيم جدا في السياسه حكيم جدا في الحرب وعنده ورع عالي جدا وتقوى ورقه قلب عاليه جدا آه، مسك في عماد الدين زنكي ست سبع سنين غير من طريقه حياته كلها وزرع فيه الحاجات دي كلها واستشهد رحمه الله مودود بن تنتكين وترك لنا عماد الدين زنكي شاب آه، عظيم جدا استلم الحكم في سنة آه، 521 في الموصل يعني بعيد خالص عن أرض عن قصة الصليبيين لحد نعم.
دلوقتي احنا قصتنا بعيد عن الصليبيين عن نعم.
أرض الشام عن نعم.
المشكلة اللي حصل الصليبيين احتلوا الشام واحتلوا أجزاء من تركيا واحتلوا فلسطين بكاملها فيجي التغيير منين يجي التغيير من الموصل نعم من مكان بعيد خالص وديت قاعدة أنا نفسي برضو كل مشاهد ومشاهدة يحطها في في حلقة في ودنه إن لما تحصل أزمة في بلد من البلاد اوعى يكون ذهنك قاصر على إن التغيير لازم يجي من البلد ديت نعم ده ممكن ربنا يجيبه من حتة تانية بعيدة خالص أي.
زي ما شفنا ربنا إزاي نصر دول الطوائف المسلمين اللي كانوا عايشين ممز- ممزقين في في الأندلس الاندلس ب- بناس جايه من المغرب او نعم.
جايه من موريتانيا والسنغال نعم.
ازاي ممكن واحد ي... ال... ال... اهل ال- فلسطين والشام في ذلك الوقت في وضع متردي جدا سياسيا واقتصاديا ودينيا وعلميا ربنا يبعت لهم واحد من الموصل انظر للامر بصوره شامله بص للعالم الاسلامي كله حتى في قيس- الوقت المعاصر حتى الآن.
في وقتنا دلوقتي ممكن ازمه فلسطين تتحل من مصر ممكن تتحل من السعوديه ممكن تتحل من الاردن تتحل من مكان تاني خالص وممكن من داخل فلسطين نعم.
لكن اقصد اقول لا تقصر ابدا تحليلك على المكان الذي حدث فيه الاحداث عشان نلغي فكره الحدوديه من دماغنا يعني خالص.
انا ماليش دعوه ده بي... ان شاء الله ربنا ينظر ينصرهم بحد من عندهم يعني لا ده, ده, ده ممكن نعم.
يكون لنا دور مباشر نعم يعني شوف عماد الدين زنكي وهو عايش في الموصل كان دماغه مع الصليبيين الصليبيين في اللي الشام موجودين و- في الشام آه.
وعمال يفكر ليل نهار في الرها وفي انطاكيا وفي طرابلس وبيت المقدس الممالك النصرانيه التي زرعت في داخل العالم الاسلامي وبدا استلم الحكم في آه، يعني في بعد قصه طويله طبعا في الموصل و- وحط قدامه اول ما استلم الحكم قضيتين اساسيتين في حياته لا ثالث لهما القضيه الاولى توحيد العالم الاسلامي انا عندي دلوقتي آه، حلب لوحديها ودمشق لوحديها وحمص لوحديها والشيزر لوحديها وحماه و- طموح عالي يعني يعني اه قال لك لا لا ده مش هينفع مستحيل يحصل نصر بدون وحده ودي برضو قاعده لازم الناس تحفظها كويس مفرقون مشتتون آه، متنازعون مستحيل يكون في نصر نعم ولا تنازعوا فتفشلوا دايما وتذهب الحكم نعم.
واصبروا ان الله مع نعم.
الصابرين وده منهج لو احنا نراجع حس- قصه عبد الرحمن الناصر اول حاجه عملها وحد الاندلس نفس تد- آه، يوسف بن جمع تاشفين الشمل نعم.
وحد ال- تونس والمغرب والجزائر ويمكن لو وموريتانيا اسقطنا ده على والسنغال الواقع المعاصر يا دكتور راغب هنلاقي انه فشلنا كدول عربيه ودول مسلمه مع بعض هو فرق.
مساله ان احنا مش متوحدين فرق.
خالص اه فرق احنا عشان شديد.
نعمل مثلا مؤتمر قمه ممكن نقعد 30 سنه عشان نفكر ده متخاصم مع ده وده زعلان من ده صحيح وبالذات بقى ان المؤتمرات بتتعمل للاسف الشديد على غير منهج الاسلام آه.
فبتتاخد قرارات مخالفه للدين الاسلامي والشريعه الاسلامي وربنا مستحيل يبارك في حاجه زي كده نعم لكن هنا عماد الدين زنكي حط قدامه القرار الاول الفكره الاولى الهدف الاول في الاستراتيجيه بتاعته ان انا اوحد العالم الاسلامي باقل خسائر ممكنه بحفظ الارواح على قد ما اقدر من الد- والدماء المسلمه على قد ما اقدر وان انا اقدر اعمل دوله واحده يكون ليها زعيم واحد تقدر تحقق نصر على الصليبيين بعد هزائم كتيره جدا دقها المسلمين من الصليبيين الهدف الثاني الواضح اللي كان قدامه حرب الصليبيين وحرب الصليبيين يعني الجهاد في سبيل الله مفيش حاجه اسمها طاوله مفاوضات مفيش حاجه اسمها محاوله اقناع الصليبيين بالخروج الناس ديت قاعده ب- بنسائها وباولادها وبمصانعها وبمزارعها فمش هتخرج الا مستحيل بالقوه مستحيل هتقعد معاه بال... بال... بال... على الطاوله مستحيل هيقبل الا ان يعطيك جزءا بالظبط يقول لك بسيطا 20% ومجرد و5% التسكين.
و7% و...
خلي بالك وبيديك هذا الجزء يسكن به الثائره ويسكن به الحميه لكن مجرد ما يتمكن هياخده هيلغي منك كل تاني.
آه هيلغي آه، كل آه، آه، وعوده نعم وياخد منك الجزء اللي هو كان اداهولك فقال ان هو مفيش كلام من دهوت ولازم جهاد في سبيل الله تحرير البلاد الاسلاميه المحتله والجهاد هنا اصبح فرض عين ولابد لمن يستطيع ان يقوم ويحرر هذه البلاد وبالفعل بدا يوحد وفي غضون سنوات قليله ضم ما شاء الله لا قوه الا بالله الموصل الى حمص الى حلب الى حماه الى آه، اجزاء من ديار بكر وديار بكر دي في جنوب تركيا الى اجزاء من آه، من العراق من جنوب الموصل يعني عمل دوله ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني متكامله وبدأ يهتم جدا جدا بالناحية العلمية الشرعية في هذه البلد ويستقدم العلماء الأجلاء المسلمين من هنا وهناك ويعطيهم مراكز قوية في ال- الحكم وبدأ هو من أول الناس الذين يستمعون إلى رأي العلماء ولا يتحرك في قضية إلا إذا استفتى العلماء ويفتون العلماء بأن هذا يجوز أو هذا لا يجوز هذا حلال وهذا حرام من هذا المنطلق ومن سماعه هو للعلماء بدأ الناس يستمعون للعلماء نعم.
القدوة الحسنة تقدير بقى اه يعني انا بح... يعني لو انا شلت اسم عماد الدين زنكي هيتهيألك اني بتكلم عبد الرحمن الناصر ولو شلت اسم عبد الرحمن الناصر هيتهيألك بتكلم على يوسف تشفين عبد هو الله مثال بن ياسين، واحد نعم.
المجدد له صفات واحده نعم.
وده اللي اتكلمنا عليه في اول الحلقات وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله من اول يوم صلى الله عليه وسلم علم وحسن اداره وإخلاص.
وحسن اختيار واخلاص طبعا لله عز وجل ووحده ب- في الصف وجهاد في سبيل الله وأمانة.
وبذل وعطاء وامانه وصدق واخلاق نعم.
حميده يعني هو ده المغير الحقيقي او الم- او المجدد الحقيقي لهذه الامه نعم.
وبعد يعني حروب كثيرة لا نريد يعني أن نطيل على الإخوة المشاهدين والمشاهدات بعد حروب آه، طويلة استطاع بفضل الله عز وجل في سنة 539 يعني بعد 18 سنة من حكمه أن يحقق نصرا مهيبا عظيما جليلا على الصليبيين ويسقط إمارة الرهى ويعيد إمارة الرهى للإسلام والمسلمين لتصبح بعد ذلك إسلامية مدى الحياة بعد 18 سنه بعد 18 سنة من الكفاح المستمر حضرتك كنت بتكلمنا دايما عن آفة العجلة، الناس عايزة تغير يعني مجرد ما جه مجدد وابتدى يقول كلمتين طيبين عايزين الصبح عايزين كل الصبح.
شيء يتغير.
اه تخيل انت اماره الروح دي قعدت محتله كام سنه هي احتلت في سنه 490 من الهجره يعني بنتكلم في 48 سنه متصله ومع ذلك ما يأس عماد الدين زنكي استلم الحكم وكان بقى لها 30 سنه محتله والاجيال خلاص اصبحت نصرانيه الموجوده في المكان نعم.
ارثوذكس وارمن وغيرهم وهو مثابر على طريقته وعلى آه، دعوته الى ان حرر بعد هذه 18 البلاد سنة.
بجهد ال- كبير جدا نعم.
بتوجه كامل الى الله عز وجل برفع الايدي والاستغاثه بالله عز وجل بوحده في الصف بكل ما يمكن ان يؤتى انسان من اعداد قوه خطه صفات الجيش عسكرية- المنتصر.
صفات الجيش المنتصر نعم، نعم.
ارجع راجع بدر وارجع انا انصح كل الاخوه والمشاهدين والمشاهدات يرجعوا يفتحوا فتح الرهى من اي مصدر من مصادر التاريخ ولعلهم يخشوا على الموقع بتاعنا islamhistory.com ويخشوا يشوفوا فتح الرهى شكله ايه هو موقعة بدر نعم.
ولما تيجي تلاقي موقعة الزلاقة هي موقعة بدر نعم.
وتلاقي موقعة القادسية هي موقعة بدر يعني احنا محتاجين مثال.
تركيز في قراءة غزوات الرسول بعمق مش حكايات.
لا لا ده كنز نعم. كنز لا يمكن ابدا نعم.
نعم.
ان هو يعني يؤخذ بشكل عابر هذا محتاج تفريغ اوقات وتفريغ اعمار نعم.
لدراسه المنهج النبوي ودراسه كل مناهج المجددين والمغيرين نعم.
بعد هذا ال ال الامر وبعد سقوط ال- الرهى في يد المسلمين بفضل الله وتحوله الى دوله اسلاميه آه، حدث يعني آه، امر يعني فعلا كنا نتمنى في داخلنا ان الا يحدث لكن حدث وهو قتل عماد الدين زنكي رحمه الله وهو في حصار احد القلاع وقتله يعني كان جريمه غامضه وفيها تحليلات كثيره ليس مجال للخوض فيها لكن قتل وفقد المسلمون علما من اعظم اعلامهم في سنه 541 من الهجره يعني بعد ثلاث سنوات تقريبا من تحرير اماره الرهى وشعر العالم الاسلامي انه يدخل في نفق مظلم جدا وان في ماساه تحصل لولا ان عماد الدين زنكي ترك لنا هديه عظيمه جليله قبل ان يموت كما ترك ابوه آه، آه، عماد الدين زنكي كهديه اقسنقر ترك لنا عماد الدين زنكي كهديه كذلك ترك عماد الدين زنكي ابنه نور الدين محمود رحمه الله من اعظم المجددين في تاريخ الاسلام والمسلمين سوف نتعرف سويا على آه، نور الدين محمود زنكي وقصته في خدمة الإسلام بعد هذا الفاصل فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله دكتور راغب يمكن في أشرت حضرتك لنقطة مهمة قوي إن إحنا دايما عندنا المجدد لا يترك الأمر هكذا عشوائي يعني لابد إن هو بيتحرك مع ناس معينة بحيث إن هو لو حصل أي حاجة بيبقى على طول في جيل وراه صحيح او يشيل- قاعده زي يشيل ما النبي المسؤولية، صلى الله عليه نعم.
وسلم يشيل المسؤوليه صح.
لان دي قضيه احنا بنعاني منها احيانا انه في ممكن يضيع داعيه باي صوره من الصور بتجد ان بيحصل سقوط قوي قوي نتيجه ان مفيش حد كان مفيش جاهز تلميذ، آه.
يتحمل هذا الامر صحيح.
مفيش تلميذ مثابر وصابر مم.
وراه وبيتحرك معاه وبينشد وراه العلم وبيتعايش معاه في حياته وبيته مم.
يعني الناس زهقت من القصه دي يمكن حتى ارى ان ده عيب موجود عندنا فنحب نشوف كده يعني آه، لما ترك عماد الزين آه، عماد عماد الدين زنكي ابنه ايوه آه، نور الدين محمود نور الدين محمود.
ماذا فعل؟
هو نور الدين محمود كان ماشي مع ابوه عماد الدين زنكي في كل مراحله يعني كل المشاهد والمع- والمعارك والغزوات والحروب الكثيفة ومجالس القضاء والحكم و- وإقامة الحدود والشريعة هاضم ده كله تماما من أبيه عماد الدين زنكي فكان هذا الشبل من ذاك ذاك الأسد الأسد، فعلا ومش بس كده ده نور الدين محمود رحمه الله فاق أباه حقيقة وكثير جدا جدا من المؤرخين المسلمين ابن العماد والذهبي وابن كثير وغيرهم وغيرهم يقولون ان ع- نور الدين محمود لعله اعظم شخصيه في تاريخ الاسلام منذ زمن عمر بن عبد الع- بن عبد العزيز آه، رحمه الله نعم وطبعا هذا لا يلغي الجهود الضخمه التي قام بها السابقون نعم لكن فعلا شخ... نور الدين محمود كان شخصيه متكامله جدا نعم يعني شخصيه فيها فكر سياسي و... و... وحربي رائع جدا في نفس الوقت شخصيه عندها ورع عالي جدا دين.
وتقوى نعم دين جدا جدا متمسك جدا جدا بالعبادات والقيام الليل وقراءة القرآن والذكر و آه، رجل متكامل يعني ما هوش عايش في المسجد وسايب ال- الأرض الميدان ولا ال- ولا المصانع والمزارع ولا كذا ولا سايب ولا عايش في الحاجات دي وسايب تارك المسجد عبادته وسايب والعبادة.
نفسه مع ربنا عنده سبحانه وتعالى.
توازن توازن عجيب سبحان الله شخصية فعلا متوازنة من أرقى الشخصيات اللي يجب أن تدرس لأنها منهج متكامل يشرح لك يعني إيه مجدد برضه في هذه نعم.
الأمة فنور الدين محمود أول ما استلم الحكم من أبيه بعد آه، موت أبيه أو بعد قتل أبيه بدأ ي- يعيد ال- النظر من جديد فيما سيفعله تجاه الصليبيين وبدأ يركز جدا مع إمارة أنطاكيا وإمارة بيت المقدس ويعمل آه، محاولات عسكرية جديدة وبرضه استمر في قضية التوحيد التي سار فيها أبوه قبل أن يموت طبعا أبوه وإن كان ضم أجزاء كبيرة من البلاد الإسلامية لكن لسه في بلاد كتيرة متفرقة وبعيدة ومن أشهر هذه البلاد وأهم هذه البلاد مصر نعم.
ومصر كانت تحت الحكم الفاطمي العبيدي وطبعا آه، يعني الحكم فيها كان آه، مأساوي للغاية وكان علماء السنة كلهم آه، يعني قمعوا أو قتلوا والازهر ما كانش بيتكلم غير في المناهج الشيعيه فقط والوضع كان مأساوي جدا في مصر في ذلك الوقت وان كان بفضل الله شعب مصر وان كان عاش تحت الحكم العبيدي الفاطمي الشيعي الاسماعيلي عاش تحتيه 200 سنه الا انه لم يتشيع تقريبا مصري واحد يعني بعد هذا الحكم ال 200 سنه سبحان الله آه، يعني قتل المغاربه اللي هم كانوا الاسماعيليه اللي من من دوله المغرب حكموا مصر الفتره دي كلها ورجعوا ومصر بفضل الله فضلت سنه وف- والازهر إن الذي شاء الله اقاموه ستظل سنة حتى آه، لو إن كان ال- في بعض المتشيعين الآن بدأوا يبرزوا مرة أخرى في مصر اه لكن إنما إن سبحان شاء الله الله سوف ربنا تكون حافظ الدولة هذا للسنة.
البلد و- نعم.
وجعلها جند الاسلام و و وفعلا بعدما ترك الناس آه، لقينا الازهر الذي انشاه جور الصقلي لكي يكون شوكه في عنق المسلمين السنه اذا به يصبح هو مناره للسنه نعم ومدافع عن الاسلام والمسلمين سنوات وقرون طويله. المهم نور الدين محمود بدا في قضيه التوحيد ومش بس توحيد او وحده المسلمين كدول لا وحده المسلمين كمان كمذاهب نعم.
لاننا عندنا ساعات بيبقى فيه داخل الملتزمين مذهبيه مذهبيه اه دي خطيره جدا ان وتعصب انا الاقي للمذهبية.
عندي صراع ما بين اتجاهين اسلاميين الاثنين متعصبين للاسلام ومع ذلك متصارعين سويا كيف يعني هذا لا يمكن ابدا ان تنصر الامه في هذه الاوضاع فعماد الد- نور الدين محمود بدا يجمع كانت المذهبيه ساعتها مذهبيه فقهيه يعني الشافعيه والحنابله والمالكيه, والمالكية والمالكية وال- والاحناف لا يتزوجون من بعضهم البعض يعني لا يصلي احدهم خلف الاخر كانت تقام الجماعات أنا فاكر إنه متتاليه كان في في أربع المسجد محاريب في المسجد اه عشان الأموي اه عشان الناس كل واحد كل مجموعه تصلي لوحدها وكان دي طائفه ودي طائفه دين تاني خالص نعم.
فبدا يجمعهم وعمل مجلس شورى ومجلس الشورى بتاعه كان بيضم آه، من كل هذه المذاهب.
المذاهب, المذاهب المختلفه وبفضل الله وصل الى درجه يعني آه، عظيمه جدا من تجميع ال- آه، المسلمين وفي ال- في النهايه احب اقول للناس كلمه مهمه جدا فين صلاح الدين الايوبي آه.
اهم قصه آه، حروب الصليبيه لازم اسمع اسم صلاح الدين ايوبي آه طبعا فين صلاح الدين ايوبي يقول لك صلاح الدين ايوبي لما نور الدين محمود في هذا الرقي وهذا المستوى العالي جدا استلم الحكم كان عنده تسع سنين ساعتها صلاح الدين صلاح كان عنده نعم.
تسع سنين صلاح نعم.
الدين اتولد سنه 532 آه، هجريه يعني اتولد في حياه عماد الدين زنكي ولما استلم نور الدين محمود كان وصل تسع سنين استلم نور الدين محمود في 541 من الهجره وصلاح الدين كان طفل صغير وابوه كان صديق لنور الدين محمود وقبليه كان صديق ل- لعماد الدين زنكي كان اسمه نجم الدين ايوب وايضا من الشخصيات العظيمه التي يجب ان تدرس يعني في حياه المسلمين وصلاح الدين يعني نور الدين محمود شاف في صلاح الدين علامات النجابه والذكاء والفطنه والقوه وهو لسه طفل تسع سنين فكما التقط الرسول عليه السلام عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن العبادلة ارقم الأربعة، واسامه نعم.
بن زيد و...
نعم.
وبدا يعلم ال- الاطفال دي شاف فيها نبوغ واضح نعم.
سواء في مجال العلم او في مجال الفروسيه او في مجال كذا لقطوا نور الدين محمود وعرف ان الشخصيه ديت ممكن يكون لها مستقبل وبدا يركز معاه ويعيش معاه حياه طويله بدا يعلمه الفروسيه بس الولد مش عايز ي- يركب حصان ومش عايز يلعب فروسيه ومش عايز يجاهد في سبيل الله ولسه صغير طفل صغير بدا يعمل له ايه قال له تعالى نلعب كوره بس مش كوره بقى زي بتاعت الايام دي ها آه.
لا كوره بجد يعني ايه يعني نركب حصينه ونحط الكوره على الارض اللي بيسموها البولو دلوقتي مم.
ونلعب بالعصيان الكوره ديت نعم هو غرضه ايه غرضه يعلموا ركوب الخيل والمناوره على الخيول بطريقه وحتى محببه لقلبه العلماء لما جوا لبعض العلماء المتشددين قالوا له جاي نور الدين محمود قالوا له انت عمال تلعب والبلد محتله والصليبيين قال له ما بلعبش انا بعلمه الجهاد في سبيل الله بس هو كطفل مش هيشرب الجهاد في سبيل الله بالكلام الكبير بتاعكم ده آه.
انما انا بعلمه ال- الجهاد في سبيل الله عن طريق اللعب وده دور للرياضه لعلنا ايه يعني ناخد يعني احد العبر المهمه جدا من إن يكون في بناء جسد قوي ونتعلم الطفل الر- الفروسيه او يتعلم الرمايه او يتعلم كذا وكذا من الامور المهمه في امور الجهاد فبدا آه، نور آه، صلاح الدين يحب آه، ركوب الخيل ويحب المناوره ويحب الفروسيه وهو لسه طفل صغير في يوم من الايام بدا نور الدين محمود يتسابق في سباقات مع صلاح الدين الايوبي عشان يقطعوا مسافات آه، ابعد في سباق سباق خيل يعني نعم.
فبداوا يجروا يجروا يجروا وكان الكلام ده في وقت ال- قبيل المغرب ب- بقليل ثم وصلوا الى مسافه معينه ثم بعد كده ايه رجعوا تاني وانتصر صلاح الدين في السبق ده ورجع فرحان قوي قوي قوي وسعيد قال له نور الدين تعالى انت خدت بالك من الظل قال له ايه الظل قال له الظل بتاع الشمس واحنا بنجري واحنا بنجري احنا بنجري في وش الشمس الظل كان فين الظل ورانا بنجري في وش الشمس فالظل جاي ورانا واحنا راجعين الظل كان فين الظل كان قدامنا واحنا بنجري والظل قدامنا قال له اخدت بالي ماله بقى الظل ده قال له الظل ده هو الدنيا واحنا بنجري وراه لا يمكن نلحقه هو عمال يجري يجري واحنا عمالين نجري وراه مش ممكن حد يلحق الظل مش هيلحقوش دايما قدامك ولما جرينا منه هو بيجري ورانا نعم الظل بيجري ورانا يعني انت لو جريت من الدنيا هتجري وراك نعم.
ولو انت جريت وراها عمرك ما هتحصلها نعم فلا اداله درس في الزهد في الدنيا نعم الدرس ده في منتهى ال- الأهمية لواحد هيبقى في يوم من الأيام ملك نعم.
هيبقى بعد في يوم من الأيام رئيس قائد، هيبقى نعم.
قائد نعم.
هيبقى في دي غنائم هيبقى في دي أملاك هيبقى في أموال المسلمين إن كان مربي على هذا الز- على هذا الزهد في الد- في الدنيا وعلى هذا التجرد لله عز وجل وعلى هذه المعرفة لقيمة هذه الدنيا التافهة الحقيرة وتعظيم قدر الجنة والاستشهاد في سبيل الله فده خلاص هو كون شخصيته تربيه متنوعه اه يعني هو رباه على الفروسيه رباه على تقوى الله عز وجل كان بيشوفه يقوم الليل بالساعات كان بيشوفه يقرا القران عشان كده لما نشوف صلاح الدين بيهتم بقراءه القران في يوم حطين وفي ليله حطين نعرف ان الكلام ده كان راجع لنور الدين محمود نعم.
رحمه الله نعم.
ونور الدين محمود ده كان راجع لعماد الدين زنكي وعماد الدين زنكي راجع لاقسنقر واقسنقر راجع لنظام الملك مل- نظام اللي ما الملك.
شافش الحروب الصليبيه اصلا نعم شوف ازاي ممكن ترمي ده- ده بذره من- من مكان بعيد ومن مكان بعيد وال- خالص عن الاحداث والبذره اللي حضرتك بتقول عليها اتت ثمارها على ايد صلاح الدين بعد عمر اه بالظبط عشان كده انا ازعل جدا من اللي يجي يتكلم على الحروب الصليبيه يقوم داخل على صلاح الدين الايوبي ويبقى وكانه راجل نزل من السماء صلاح الدين الايوبي ده واحنا نقول لك ايه اي من لنا بصلاح من لنا هو أين مش هيجي صلاح صلاح الدين؟
مش هيجي صلاح الدين الا بالسكه الطويله دي كلها هو ما نزلش علينا من القمر او من المشترى بالظبط يعني هو كده.
نزل علينا بجهد واعداد بشري واضح ربنا بارك فيه لما لقى الاخلاص في القلوب نعم فالسكه مشيت بهذا بهذه يعني صلاح الطريقه الدين ايوبي كان اداة لاعداد طويل من زمن إعداد بعيد طويل جدا ما جاش كده عشوائي نتكلم خ- إن- خرج ان ان ان صلاح الدين اتولد اتولد اصلا سنه 532 من الهجره يعني بعد جهد طويل جدا بذله عماد الدين زنكي وقعد طفولته كلها ونور الدين محمود شغال شغال في الدعوه وشغال في الاصلاح وشغال في الوحده بين الم- المسلمين وشغال في الجهاد في سبيل الله يمكن عشان الناس برضو يا دكتور زي ما اتفقنا قلنا ان الاعلام بيلعب دور جدا في تشكيل عقليه الناس يعني حتى صحيح.
الاعلام لما كان جه يكلمنا في مسلسلات في افلام ما ركزش غير على صلاح الدين الايوبي وعلى لقطات فقط.
اخيره في حياته اه ده كمان ما ركزش الا على م- مساله حطين او فتح بيت المقدس آه.
وكلام من ده ونسي ان صلاح الدين نفسه خد سنين برضه في الاعداد ده عشان غير إن هم يوصل لهذا طايرين الموضوع الدنيا في الكلام عن صلاح الدين الايوبي بالظبط.
اصلا ده آه، ده غير ان صلاح ده الدين موضوع نفسه تاني إيه؟
خالص يعني آه.
نفسه مشوه للاسف نعم، الشديد نعم.
في التاريخ وطبعا احنا كلنا بنشوف ال- يعني ما يكتب عنه ده انا او ما أصلاً يعني الناس كلها مرتبطه بصلاح الدين باحمد مظهر آه.
لدرجه ان انا بسال ولد مره بقول له انت تعرف يعني صلاح الدين ايوبي قال لي صلاح الدين ايوبي مش ده اللي عمل جامع في المنيل و- ادي كل ده طاين الدنيا دي اكتر كل آه، دي كل نعم.
اللي يعرفوا عنه يعني نعم.
لا طبعا احنا محتاجين فعلا ناخد التاريخ بشكل آه، يعني منظم ومنسق وكمان انا اهيب بكل المربين والعلماء وال والدعاء والمدرسين انهم يعرضوا التاريخ بشكل جميل آه.
التاريخ لما بيتعرض بشكل اكاديمي واحد اتنين تلاته اربعه زي ما كل مساوئ الحكم العثماني واحد اتنين تلاته اربعه مساوئ مش عارف ايه واحد اتنين تلاته اربعه ايه وفي الاخر فوق التزوير طبعا في عرض غ- سيء ممل الواحد نعم.
ما بيصدق يخلص ال- المنهج التربوي اللي هو واخده في الدراسه بتاعته أيوة.
اولى ثانوي ثانيه ثانوي يرميه ورا ظهره وينطلق بعد كده وقد نسي التاريخ كله بكامله نعم.
فبنقول ان هو آه، نور الدين محمود قعد في هذا الاعداد وكمان نور الدين محمود رحمه الله مش بس كان مكتفي بقضيه ال- التربيه لصلاح الدين والفروسيه والجهاد و- والتوحيد آه، توحيد الامه لكن كان مهتم كمان بكل الامور الحياتيه في بلاد الشام وبلاد الموصل اللي كان بيحكمها يعني كان مهتم بانشاء المستشفيات مستشفى النوري نسبة إلى نور الدين محمود قعد يشتغل 800 سنة بعد وفاة نور الدين محمود الله قعد يشتغل لحد القرن 19 الميلادي الله أكبر.
تخيل 800 سنه مستشفى النوري في دمشق من اعظم المستشفيات في تاريخ الاسلام اللي اسسه مين نور الدين محمود اللي مشغول بالجهاد في سبيل الله نعم يعني انظر الى التكامل في الشخصيه نعم.
القلاع اسسها مفيش عماد حاجه نور ان الدين في حاجه مح- نور الدين خارجيه محمود.
فاسيب الشعب يموت خالص.
يجوع الدنيا تبوظ عشان لا أنا لا مشغول بالعكس بالخارجيه ده او تكامل- العكس تكامل في عجيب تكامل. نعم.
وهو لو أغ- اغفل هذه الامور لا يمكن تستقر له الاوضاع في داخل بلادي نعم ده هو اهتم بالمستشفيات اهتم بالاسواق اهتم بالتجاره اهتم بالطرق والمواصلات بالعلم.
اهتم بالبريد واهتم بالعلم طبعا كانت محافل العلم عنده يعني هائله والمدارس النوريه على وزن المدارس النظاميه اللي كان اللي كان بتاع بتاع نعم.
نظام الملك بتاعت نظام الملك المدارس التونسي النوريه كانت في كل مكان في بلاد الشام وفي وانتشر بعد كده في مصر لما دخل آه، نور الدين محمود ارسل صلاح الدين ايوبي لمصر يعني اصبح فعلا في نوع من ال- من التكامل الواضح الشعب بدا يشوف اثار ع- عاليه جدا جدا وبدا يشعر ان في امل قريب ان شاء الله اننا نسقط الصليبيين سواء في انطاكيا او في طرابلس او في بيت المقدس حقق صلاح الدين الايوبي الانتصار على الصليبيين في بيت المقدس واسترده منهم لهذا لسه احنا بنتكلم في نور الدين محمود ونور آه.
الدين محمود نور الدين محمود يعني قعد يحكم المسلمين لحد سنه 569 من الهجره يعني بعد قعد يحكم حوالي 28 سنه وعند وفاته حدث ما يسمى بنقطة النشاط في المنحنى اللي احنا بنتكلم عليه.
آه.
نقطة النشاط كانت وفاة نور الدين محمود.
آه.
لأن نقطة النشاط ديت معناها احنا قلنا حدث يكرهه المسلمون. المسلمون عندما رأوا نور الدين محمود يموت في هذا الوقت بعد أن جهز كل هذا ال- التجهيز لحرب الصليبيين قالوا خلاص القضية انتهت والقضية راحت لأن الرجل الذي كان يحرك كل ذلك مات ودخل المسلمون في زمن وضوح الرؤية نعم إلى هذا القدر أيها الإخوة الأحباب آه، قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا الحقيقة يمكن كان الدكتور راغب بيتكلم في إن إحنا مش بنحكي سرد تاريخي ما تكلمناش عن صلاح الدين الأيوبي بالتحديد لأنه الإعداد كان يهمنا جدا وإلى لقاء قريب مع الدكتور راغب السرجاني وتلك الأيام نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته